تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد حسين دار سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا البلد الكريم المبارك وفي هذا اليوم الأغر الميمون المبارك وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم صحبة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه غرس الأمل في صحراء اليأس هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك إن الحياة لا تخلو من المصائب ولا من الابتلاءات قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد الحياة كلها مشقة لا راحة إلا في الجنة سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام قال والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جمعني الله وإياكم في الجنة ولا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وحينما تنظر لكم الابتلاءات العجيبة التي تمر بها الأمة المسلمة سواء في مصر في سوريا في ليبيا في تونس في آآ آآ اليمن في في شتى بلاد المسلمين تتذكر في التو واللحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع أي أيوة والله العظيم لأن ما أصابنا من أي مصيبة إلا بما كسبت أيدينا والله عز وجل يعفو عن كثير الله لا يؤاخذ الناس بكل ذنوبهم بل ببعض ذنوبهم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر والحديث رواه مسلم في يوم من الأيام حافظ ابن حجر وكان أمير المؤمنين في الحديث وكان قاضي القضاء في مصر في يوم من الأيام خارج ولابس كده حلة جميلة وما شاء الله متشيك كده ومتعطر وكان قاضيا كان قاضي القضاء في مصر فلقياه رجل يهودي رث الثياب على وجهه الفقر والبؤس والشدة فقال يا إمام إني سائلك عن شيء قال ما هو قال نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر فبما تفسر قول نبيكم مع ما أنت فيه من الثراء والغنى والجمال والأبهة والوقار ومع ما أنا فيه من البؤس والضنك والشدة والفقر قال يا هذا أنا مع ما أنا فيه من الجمال والغنى والثراء أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد لله جل وعلا وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك فقال اليهودي وكان نبيكم يقصد ذلك قال أجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم عجبا عجبا لأمر المؤمن أهل الإيمان أحوالهم تثير العجب عجبا لأهل المؤمن لأهل لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن دي بتاعتكم انتوا بس حاجة كده سبيشال بأهل الإيمان فقط حاجة كده يقول لك حصريا القضاء والرضا بالقضاء والقدر يجي لك برنامج كده في الفضائيات يقول لك ايه هذا البرنامج حصريا في قناة كذا آه الرضا بالقضاء والقدر حصريا عند أهل الإيمان ده ليه كنت أهل الإيمان بس هم اللي بيرضوا بقضاء ربنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ليه يا رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولذلك في عز المحن والفتن اقرأ بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف للياء في عز المحن والفتن اللي احنا ما شفناش ربعها والله تجد النبي يبث الأمل في قلوب المسلمين في عز المحن اللي احنا فيها عديت مرة حضرتك في شارع هنا ببورسعيد ولقيت واحد كده مرمي على ظهره وحاطين صخرة على بطنه وبيقول أحد أحد حد فيكم شاف كده أب وأم وابنهم عمالين بيتعذبوا و- و- والنبي معدي من عليهم بيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة احنا شفنا حاجة من اللي هم شافوه اه شوف النبي يعدي على عمار وامه سميه وابوه ياسر وهم بيعذبوا عذاب شديد جدا لدرجه ان هتعرف حضرتك ان سميه ماتت من التعذيب و- وياسر مات من التعذيب وعمار كاد ان يفتن من شده التعذيب والنبي يمر قدامهم صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر خد بالك في هنا فرجين الفرج الاولاني القريب وفي فرج تاني بعيد شويه لما الاقي واحد آه، آه، مريض أبشره بإيه؟ إن شاء الله شفاء قريب إن شاء الله غمة وهتعدي إن شاء ده كان في ناس تعبانين أكتر منك ولاقوا الحمد لله إن شاء الله ربنا يشفيك إن شاء الله ده القريب اللي هو الإنسان إيه يحب يسمعه إنما إن شاء الله ربنا يكرمك إن شاء الله وتخش الجنة يا عم أنا عايز أخف جنة إيه دلوقتي أنا أخف وبعدين أخش الجنة صح كده؟ آه فهو بيعذب فهو عايز إيه دلوقتي؟ إن شاء الله ستنجو أنا جاي عشان أطلعك من المأزق اللي أنت فيه ده لا النبي إيه؟ على طول لا يتاجر مع أصحابه إلا بالجنة قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة خلاص بقى كل واحد بقى يصبر من دون تسمع ان ايه الثمن الجنة خلاص كل واحد بقى يهون عليه كل شيء الواحد من دولت يموت ابنه فلذة الكبد وهو ابنه الوحيد بمجرد انه يعرف بس ان الشهيد ده بيشفع للسبعين واحد من اهل بيتي فيقول يا رب يا رب بحتسبه عندك يا رب خليه يشفع لنا خد بالك الحاجة الوحيدة اللي تصبرك الأجر احنا أمة أجرية بتحب الأجر والثواب امرأة كما في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبي تقول له يا رسول الله ألي هذا حج ينفع أخده يحج ده قال أجل ولك الأجر مع أنها لم تسأل عن الأجر لكن النبي بيشجعها عشان بعد كده تاخد ابنها لمواسم الطاعة سبحان الملك خدت بال حضرتك فإذا فالإنسان جبل على حب الأجر يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير فالنبي يعد من عليهم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي له خباب بن الأرط اللي كان بيتعذب عذاب لا يخطر على قلب بشر أم أنمار الخزاعية المرأة التي كانت تملكه كانت بتجيب ال- الغلمان اللي عندها يخلعوه ملابسه من فوق وينيموه على الفحم فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهره ظهره يسيح فينزل على الفحم يطفيه شفت عذاب اكتر من كده لدرجه ظهره كان كله حفر حفر من عذاب ففي مره كان متعذب وظهره عمال يسيل دم فخد شويه كده من حبايبه وراحوا للنبي اتنين تلاته بيسندوه فطلب وسال سؤال يجوز امر مباح ومشروع ما فيش مشكله قال له يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا اطلب لنا النصر ادعي لنا ربنا يعافينا من العذاب اللي احنا فيه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعي ايه ألا تستنصر لنا ربنا ينصركم يا ابني ألا تدعو الله لنا ربنا ينجيكم من العذاب يا ابني فيها مشكلة دي لا غضب النبي خد بالك فاحمر وجه النبي وغضب وقال أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ما يصده ذلك عن دينه الله ده كده خبابها ييأس بقى يعني معناها ايه معناها ان النبي بيقول له هو انتوا شفتوا حاجة هو اللي في ظهرك دي دي زغزغة الحفر دي ده ده ده هزار انت شفت حاجة ده الناس كانت بتتشق نصين ما بي وهم ثابتين على ايمانهم لا لا لا لا ما نسيبوش ييأس راح فاتح له باب الامان قال له والله ليتمن الله هذا الامر هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون دي مصيبة الأمة الاستعجال عايزين كل حاجة كده في غمضة عين الاستعجال ولذلك ممكن الإنسان يخرب حاجات كتيرة جدا ويدمر حاجات كتيرة جدا ويضيع حاجات كتيرة بسبب الاستعجال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر شوف بث الأمل حاجة عجيبة قوي هو مهاجر وسلك طرق ما يعرفهاش أهل قريش خالص بالمرة خد بالك وبعدين راح راجع بقى للطريق التاني راح راجع على الغار وقعد في الغار ثلاث أيام المشركين بحثوا عنه في الثلاث أيام دول لحد ما غلبوا وفي الآخر ربنا يقدر إن هم يوصلوا للغار ويقفوا عند الغار يقوم أبو بكر يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا وده بقى يوضح لك ان رواية الحمامتين والعنكبوت والكلام ده كله ما كانش موجود أصلا وإلا فين المعجزة لو إن الغار عليه عنكبوت خلاص هم متدارين في العنكبوت لو إن في حمام والكلام ده كله مداري برضه متدارين إنما المعجزة إن الغار مفتوح لا في عنكبوت ولا حمام وهم مش شايفينهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون ده عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغار أيضا فقال له كان الرد الطبيعي من النبي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا طب استنى أبو بكر أما ندعي بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يخليهمش يشوفونا ده كان الطبيعي برضه لكن النبي بيتصرف تصرف رجل عنده قمة اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا يا سلام يا سلام على اليقين والأمل يا أخي ويوم يجي النبي يمشي هو أبو بكر وإيه ويوصل لهم سراقة بن مالك سراقة ده بقى إيه سمع إن قريش قالت 100 ناقة 100 جمل للي يجيب محمد صلى الله عليه وسلم لحد هنا وصل بقى الوحيد اللي وصل وشاف النبي وشاف أبو بكر ويحاول يوصل وسيقان الفرس تسيخه في الرمال ويستقسم بالأزلام والأزلام تقول له لا تفعل ويخالف الأزلام ويروح تاني عايز يجري ورا النبي عليه السلام وبعدين قائم الفرس تسيخ فعلم أنه مؤيد من عند الله فطلب منه الأمان صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فقال له الأمان طلب منه الأمان وراح له فالنبي قال له إيه خد بالك النبي مطارد وكان أبو بكر يمشي قدامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة يقول له ما, ما الذي حملك على ذلك يا أبا بكر قال يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب قريش لك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله فيوم النبي يرمي له كلمة حلوة قوي قال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني لو كان في أذى تضحي بنفسك عشاني قال أجل والذي بعثك بالحق يعني عايز يقول له هو دي فيها شك هو دي محتاجة كلام قال أجل والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها صلى الله عليه وسلم فيجي النبي يقول لسراقة إيه وهو النبي مطارد في الصحراء يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى سواري كسرى لرجل أعرابي ما بيفكش الخط وراجل بسيط جدا جدا وفقير جدا جدا وكان عايز يبيع القضية كلها عشان خاطر 100 ناقة هيلبس سوارة كسرة وتمر الأيام وتيجي الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب ويجي صندوق مليان الكنوز بتاعت كسرى من ضمنهم سوارة كسرى فيقف عمر بن الخطاب أين سراقة بن مالك قال له أنا يا أمير المؤمنين قال له تعالى أيها الأعرابي ألبس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمل العجيب قوي بل الأعجب من كل ده بقى في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب المدينة محصنة طبيعيا من ثلاث جهات بالحرات والجبال والكلام ده كله محدش يقدر يغزوها من ثلاث جهات جهة واحدة فقط اللي يقدر حد يغزو بها المدينة اللي هي الشمال الشرقي فسلمان الفارسي قال له يا رسول الله كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا يعمل خندق ما حدش عارف يوصل لنا النبي ادى الأوامر ما اداش الأوامر هو قاعد على كرسي صلى الله عليه وسلم ادى الأوامر بحفر الخندق ونزل معاهم صلى الله عليه وسلم يساعد لحد لما جم حفروا الخندق كله وقفت صخرة قدامهم الصخرة دي لو ما اتحفرتش يبقى الخندق كله ملوش لازمة هيعدوا من عليها قالوا يا رسول الله وقفت أمامنا الصخرة نزل وراح مشمر وكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقد ربيت عليها حجر من الجوع آخ بنشتكي من أحوال اقتصادية أنا عارف مشاكل كتيرة جدا ناس اتخربت بيوتها وناس عندها مشاكل اللي اترفد من العمل واللي واللي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع حتى اللي مش لاقي شغل اليومين دولت بياكل وعايش وحتى اللي اللي, اللي اترفد من وظيفته برضه عايش بي يعني بياكل القليل وحتى وحتى وحتى عايشين عايشين الحمد لله النبي بقى ربط على بطنه حجر من الجوع وهو سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم نازل وهو سيحاصر بعشر تلاف مشرك وهو بقاله ثلاث أيام ما كلش لقمة ومحدش من الصحابة قادر يروح يقضي حاجته خوفا على نفسه في عز جو الرعب ده كله ربنا قال وبلغت القلوب الحناجر شوف يعني لما قلبك ده يوصل لحد هنا من الخوف ودول مين دول مش احنا ده الصحابة اللي الواحد فيهم بألف رجل وبعدين النبي ينزل ويمسك المعول يضرب الصخرة ثلاث ضربات الصخرة دي تتحول كده لتراب الضربة الأولى الله أكبر خد بالك من اللفظ ما قالش سأعطى مفاتيح فارس لا لا لا اقرأ الحديث كويس حديث رواه أحمد بسند صحيح الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله أعطيت خلاص كل ده بقى إيه تبع الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم أمل أمل النبي عمال يبث في الأمل في قلوب الصحابة والمسلمين من بعدهم عايز أقول لكم خمس مواضع جمال قوي في القرآن عايزين نتعايش معاهم بقلوبنا بجد الإمام الحسن البصري اللي كان العلماء في عهد يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء الحسن البصري أحد الأمراء الكبار سأل بعض العلماء قال لهم ما السر في عظمة الحسن البصري طب ما انتوا علماء وهو عالم ايه اللي مخليه هو كده ظاهر قوي عامل زي الشمس كده ما بينكم قالوا له سبب واحد بس قال لهم ايه قالوا له احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا الله شفت الحتة الجميلة دي احتاجنا احنا لدينه احتاجنا نقلده في عبادته وطاعته وعلمه وأدبه وأخلاقه ورضاه عن الله سبحانه وتعالى وهو استغنى عن دنيتنا مش عايز مننا حاجة خالص مرة لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى الحسن البصري ده كان له مزية عجيبة جدا لم تجتمع لأحد إلا له هو اللي هي إيه أمه خيرة كانت خادمة عند أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين فكانت تروح تجيب لها الحاجات من السوق وتعمل المهم ربنا أكرمها وخلفت الحسن البصري كان لسه ما سميتوش بقى فأم سلمة قالت لها سميتيه قالت لها لا لسه قالت لها خلاص أنا سميته لك الحسن فالذي سمته بالحسن مين أم المؤمنة أم سلمة فكانت خيرة ليه أمه مثلا بتروح السوق تقضي شوية حاجات لأم سلمة فتتأخر فهو لسه طفل رضيع فيبكي فأم سلمة اللي سنها معدي السبعين سنة واخد بالك تلقمه ثديها فينزل اللبن فيرضع وده كان من عجائب الدنيا فيرضع فرضع من أم سلمة عشرات المرات فبقت أم سلمة أم المؤمنين وأم المؤمنين لحسن البصري وأم من الرضاعة فأم مرتين ولذلك كان الناس تقول إيه تقول الحكمة اللي ربنا ألقاها على لسان الحسن البصري ببركة رضاعه من أم سلمة رضي الله عنه وارضاه أم المؤمنين فالحسن البصري ليه جملة كلمة حلوة قوي جملة يعني عبارة كده جميلة قوي بيقول عجبا لمكروب أنا أعلم إن الأمة بتمر بكرب يا رب صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب اقدر الخير لأهل مصر يا رب يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب يا رب ما نبقى شعب ودول شعب يا رب بقى كلنا يا رب شعب واحد يا رب يا رب نبقى كلنا عيلة واحدة وأسرة واحدة يا رب يا رب ما تخلي حاجة تفرق ما بيننا أبدا يا رب ده احنا عيلة واحدة عيب قوي عيب يبقى شعب شعب وشعب مين احنا بنشمت فينا الأعادي هنضحك علينا الناس طول عمرنا عيلة واحدة وأسرة واحدة و... وطول عمرنا بنحب بعض حتى وإن اختلفت القلوب في بعض الأشياء لأن في النهاية مصر إن شاء الله ربنا يجمعها يا رب على قلب رجل واحد فالحسن البصري بيقول عجبا لمكروب وأرجو إن شاء الله بعد الخطبة هكتب لكم الكلام ده في ورقة بالله عليكم وزعوا على بعض عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن خمس مواضع من القرآن الحسن البصري بيقول لك لو تابعت الخمس مواضع دي وشفت ما فيها من الفرج شيء عجيب جدا حافظ عليهم واقرأهم وقولهم وشوف ربنا هيعمل معاك ايه ليس على سبيل التجربة ولكن على سبيل اليقين في الله سبحانه وتعالى الموضع الأولاني قول المولى عز وجل في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء شوف شوف الرحمة ولنبلونكم ايه بشيء هبتليك بشيء زي ما عروة بن الزبير قال له قال له يا رب اللهم لك الحمد إن كنت قد ابتليت فكم عافيت وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت والحمد لله بعد الرضا هي كده ربنا لما يبتلي الإنسان ما بيبتلوش في كل حاجة يبتليه في حاجة وحتى الحاجة ديت بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ربنا بيقول لكم في ابتلاء فاعملوا حسابكم بس خد بالك بقى الحته اللي جايه دي قال لك وبشر الصابرين طب ليه ما قالش وبشر الراضين لأن الرضا مستحب والصبر واجب ومش أي إنسان ممكن يوصل لمرحلة الرضا فربنا بيخفف عنا بيقول لك أنا طالب منك الصبر لو وصلت لمرحلة الرضا فبيه ونعمة عين ما قدرتش أنا طالب منك الصبر شفت بقى قال لك وبشر الصابرين ايه مواصفاتهم يا رب الذين إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ما قالوش ليه الظلم يا رب وليه الأسوأ يا رب وشمعنا ما فيش حد غيري وهي المصايب ملهاش صدر حنين غيري اه في ناس تقول كده لا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك اللي هيعملوا كده ويقولوا الكلمة الجملة ديت عليهم ركز معايا بقى عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحته العجيبة اللي وقفت عنها عندها في الحتة دي أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه ورحمة طب ما الصلاة هي الرحمة مش صلاة المولى عز وجل على عبده هي رحمة الله عز وجل للعبد وثناؤه عليه في الملأ الأعلى الله أمال إيه لا أولئك عليهم صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمة قال لك آه أحيانا يقول لك ذكر العام أو ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص أترجم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم لما النبي قال إيه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الله طب ما النساء من الدنيا قال لك آه النساء من الدنيا لكن أفرادها لوحدها لأنها أمر خطير على الرجال واخد بالك فيفرد ديت ويقوم جايب لك ايه جايب لك كلها كل على بعضه كده ويفرد لك حته لوحدها فهنا قال لك ايه اولئك عليهم صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمه في رحمه مخصوصه انت ما تعرفهاش زي لما النبي بشر كما عند الترمذي باسناد حسن ان لو حد مات ابنه خد بالك ان الله عز وجل يامر الملائكه ان تقبض روح ابن عبده المؤمن فيقبضون روح ابن عبد المؤمن ثم يصعدون إلى الله عز وجل كيف وجدتموه وهو أعلم يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله طب ما العبد ده ليه بيوت في الجنة وليه قصور في الجنة وله خيمة في الجنة من لؤلؤة مجوفة طولها ستون ميلا في السماء وعرضها ستون ميلا في الأرض أمال إيه الحكاية قال لك لا ما هو رغم البيوت دي كلها والقصور دي كلها والخيم والغرف ليه بيت خاص بيه اسمه بيت الحمد فقال لك أولئك عليهم صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمة حاجة مخبيها لك على جنب انت ما تعرفهاش وده يوضح معنى قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هكمل لكم الخمسة ولكن مع جلسة الاستراحة أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى يبقى أول موضع حسن البصري بيقول لك خمس مواضع اوعى تغفل عنها طبعا اوعى تغفل عن القرآن كله لكن هو بيقول لك ركز على الخمس مواضع دي بقى فيها تفريج لكرب ناس كتير قوي يبقى لما الإنسان يصاب بمصيبة رقم واحد إنا لله وإنا إليه راجعون أمنا أم سلمة في الحديث اللي رواه مسلم بتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لكن ما دام النبي أمرنا نقولها بقى قالت فقلتها فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الثمرة بتاعت إن لله راجعون عند أم سلمة بقت أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ده الموضع الأولاني الموضع الثاني في سورة آل عمران قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خد بالك فزادهم إيمانا في حاجة اسمها فاء التعقيب والسرعة هنشوفها كتير قوي في القرآن فاخشوهم خافوا منهم بسرعة فزادهم إيمانا زادهم إيمانا بسرعة خد بالك وقالوا أربع كلمات وكل حاجة فيك عند ربنا غالية مفيش حاجة عندك ببلاش حتى دمعتك لو سقطت من خشية الله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آخر واحد في السبعة الحديث في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه الدمعة دي تكون سبب ان انت تكون في ظل عرش الرحمن فقال لك ايه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا أربع كلمات حسبنا الله ونعم الوكيل قدام الأربع كلمات أربع ثمرات يا جماعة اعرفوها إيه هي بقى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله والله ذو فضل عظيم شوف قدام كل كلمة ثمره حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا رجعوا بإيه بنعمة من الله حصلت النعمة وبعدين وفي فوق النعمة في فضل وفضل وبعدين لم يمسسهم سوء مش هيحصل لهم حاجة وحشة أبدا واتبعوا رضوان الله عملوا الشيء اللي يرضي ربنا واتبعوا الطريق اللي يفوزوا من خلاله برضا ربنا ويفضلوا ماشيين في رضا ربنا سبحانه وتعالى واحد أذاك واحد عمل فيك حاجة حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص فوضت أمر إلى الله سبحانه وتعالى بعض الناس تقول لك طب وحسب ليه ما حرام لا مش حرام ده النبي قالها والصحابة قالوها بدل ما واحد أذاني فروح أذيه لا حسبنا الله ونعم الوكيل في في ساعتها تاخد أربع ثمرات فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الموضع الثالث قول المولى عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون فضل يدعو قومه اللي هم آل فرعون وآل مؤمن آل فرعون ده كان ابن عم فرعون والوحيد اللي آمن من آل فرعون هو هذا الرجل ولم يذكر اسمه وده رسالة لينا ان انت لما تعمل العمل مش لازم يتكتب اسمك على يافطة اعمله لله سبحانه وتعالى إن أظهر الله اسمك للناس ليشكروك فتلك عاجل بشرى المؤمن لكن لا تتعمد وده بيعلمنا الإخلاص اهو خد بالك هذا الرجل هو اللي ربنا قال عنه في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إن لك من النصر هو الرجل ده الرجل ده فضل بكل رحمة وأدب يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم اقرأ سورة غافر على طول يا قوم يا قوم يا قوم مع ان آه، قوم فرعون ده كانوا مسلمين ولا كفر يا جماعة كانوا كفرة ومع ذلك بيقولهم يا قوم ما بيقولهمش يا كفرة يا فسقة يا فجرة يا فاسقين يا كذا أبدا ده مش أسلوب دعوة ده النبي جاله عتبة بن ربيعة وقال له كلام في منتهى السوء والنبي ساكت خالص صلى الله عليه وسلم وفي الآخر خالص بيقول له أفرغت يا أبا الوليد قال له فرغت يا محمد وما اتكلمش معاه كلمة قرأ آيات من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فوضع يده على فم النبي وقال أنشدك الله والرحم إلا صمت الله والرجل اللي هو مؤمن ياسين حبيب النجار هذا الرجل برضه لما وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ده كانوا كفرة برضه وسيدنا إبراهيم لما دعا أباه أبوه كان بيصنع الأصنام ويبيعها للناس وكان بيعبد الأصنام مش قد إيه؟ ومع ذلك يقول له إيه يا أبتي لما تعبد ما لا, ينف... ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبتي يا أبتي يا أبتي قال القرطبي هذا أبلغ لفظ في الأدب مع الوالدين يا أبتي ورغم أن أبوه كافر وبعدين أبوه بيقول له إيه بيقول له لئن لم تنتهي يا إبراهيم لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني ماليا يعني بعد ما عمال أقول لك يا أبت يا أبت يا أبت تقول لي أهجرني و... و... و... لأرجمنك واهجرني ماليا لا لا لا ثابت على أدبه بس المسلم ما بيتغيرش مش أنا حلو مع الحلو ووحش مع الوحش في وشين أنت مؤدب ومحترم اديله الوش المؤدب أنت مش عارف إيه أديك الوش الخشب غلط لا يكن أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء ولكن ليوطن أحدكم على أنه إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب إساءتهم ده خلق المسلم مش بقى أطلع وأخبط وأرزع وأعمل وأسوي وتكشو وشتايم واتهامات ومش عارف إيه دي مش أخلاق مسلمين ده أخلاق النبي حاجة تانية خالص صلى الله عليه وسلم خدت بالك شاف الموضوع فهذا الرجل خلاص هم مش عايزين يؤمنوا وعايزين يأذوه كمان قال وأفوض أمري إلى الله إن الله وصيل بالعباد كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ده الموضع الثالث يبقى الموضع الأولاني إن لله وإنا إليه راجعون الموضع الثاني حسبنا الله ونعم الوكيل الموضع الثالث وأفوض أمري إلى الله الموضع الرابع والخامس بقى في عجالة سريعة كده سيدنا يونس عليه السلام وذنون ذا الحوت صاحب الحوت سيدنا يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن يعني تيقن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ثلاث ظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل شوف الرعب بقى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في ساعتها الفاء اللي كلمتك عنها من شوية فاستجبنا له ونجيناه من الغم طب يا رب دي بتاعت سيدنا يونس لحظة قال لك لا وكذلك ننجي المؤمنين ولذلك قال سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا فرج الله عليه ذلك الشيء الله يبقى الموضع الرابع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نختم الموضع الخامس بقى ونختم الخطبة وفي درس صغير كده بعد الخطبة إن شاء الله لما أراد أن يجلس الموضع الخامس والأخير قال جل وعلا في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون ربيون يعني علماء وعباد قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فيما في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا دي اللي احنا عايزينها بقى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فالحسن البصري بيقول لك احفظ الخمس مواضع دولت وكررهم إن لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن شاء الله الفرج يأتي من عند الله سبحانه وتعالى أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المصريين اللهم فرج هم المصريين اللهم فرج هم المصريين اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم اجمعهم على قلب على قلب رجل واحد اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد اللهم احفظ احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين اللهم لا تفض هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المديونين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين وفك سجن المسجونين اللهم فك سجن المسجونين اللهم فك سجن المسجونين وألف بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين فرج هم إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة